ناخد عذر بصوا قصة عذرة ازاي خلونا ندخل في عذرة تسعة الأول نقول لكم إيه حكاية عذرة عذرة ده بعد السبي يا جماعة بعد ما بدأوا اليهود يرجعوا من السبي عذرة ده كان كاتب كاهن لكن كاهن له صفة الكاتب زي الكتبة وقت المسيح فالكتبة شغلتهم تشغلهم نسخ الكتاب والشريعة وحفظها وتعليمها للناس زي نظام الشمامسة القراء القارئ الأغنسطس ده كان زمان يعمل زي الكتاتيب يجيب الأطفال يحفظهم قانون الإيمان ويحفظهم كان يعني دي شغلانة القارئ مش بس يقرأ على الشعب يقرأ ويعلم ويحفظ ويحفظ فعذرة ده كان كاتب لكن غير الكتبة اللي وقت المسيح كتب وقت المسيح كانوا حرفيين ومرائين إنما كلمة كاتب في ذاتها مش كلمة وحش بدليل إن ربنا يسوع استخدمها لما قال لكل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء يعني لو انت خادم حلو حافظ كتير عهد قديم وعهد جديد تبقى راجل غني بكلمة ربنا بتطلع من جواك قديم وجديد جددا وعتقاء ده الكاتب الأمثل قدام ربنا عذرة يعتبر أمثل كاتب جه في الكتاب شخصية الكاتب المظبوط بقى مش الكتبة اللي كانوا وقت المسيح عذرة ده خد اوردر من ملك فارس في الوقت ده في زمن أرتحشستة ملك فارس أصدر أمر برجوع مجموعة أخرى من اليهود فعذرة صعد من بابل يقول عنه في صح سبعة وهو كاتب ماهر في شريعة موسى يبقى دي صفة عذرة كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إلى إسرائيل وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللوين والمغنيين والبوابين والمسينيين وجاءوا إلى أورشليم وطبعا في السكة بقى قعد يصلي وخدها صوم وصلى لغاية ما وصل وكان معاه رسالة من أرتحشست الملك عمره في أورشليم وما يهمكوش وفي صح 8 قعد يذكر لنا العائلات اللي رجعت معاه واهتمت بالقرار ورجعوا من بابل إلى أورشليم هندخل على إصحاح 9 على طول نشوف إيه المأساة اللي قصادها عذرا وقف عاجز ما عندوش غير صلاة وصوم قصة جميلة جدا ومناسبة لكل خادم فيكم وطبعا مضاعفة هو وصل أورشليم وابتدى يعمر وابتدى يشجع الناس يبنوا بيوتهم ويهتموا ببناء بيت الهيكل وكان قبليه على طول في نفس الزمن النبي زكريا والنبي حجاي حجاي وزكريا لليوم نبوات في نفس وقت عذرة فضلوا يشجعوا الناس يا جماعة ابنوا بيت ربنا قبل بيوتكم ده ملخص زكريا وحجاي اهتموا ببيت ربنا قبل بيوتكم انتوا ربنا رجعكم لبلادكم يبقى حق ربنا قبل حق اولادك وحق بيتك ابتدوا الحقيقة بقى يرجعوا الأعياد ويرجعوا الطقوس في الهيكل ويرجعوا الناس فرحانة جدا إن الدنيا رجعت تاني والهيكل انتظم وبقت فيه حكاية خير وتمام. فوجئ بقى إن في كارثة مستنياه في أورشليم ما كانش عامل حسابها خالص. لما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين تقدم إلي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحسيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين يعني إيه؟ عذر ده إنسان تقي نقي شخص بتاع ربنا كده مستقيم وبيعلم الناس وهو مشغول بقى ان الهيكل يأمر والأعياد ترجع والخدمة تنتظم جم قالوا له عايزين نقول لك سر انت مش واخد بالك منه ان اغلب الناس اللي في اورشليم اتجوزت جوازات مخلطة يعني ايه ناس قالوا يعني كلهم كسرين الشريعة في حتة تقريبا ما فيش بيت حتى بما فيهم كهنة اليهود مش متجوزين من مصريين أموريين عمونيين مؤابيين طبعا اللي يرجع للتثنية والتوراة يلاقي انه ممنوع منعا باتا على أي يهودي يرتبط بشخص أممي فهو عمال ينادي بالشريعة وفرحان والناس بتسمع الكلام وبيقدموا ذبايح وراجعين يبنوا الهيكل والدنيا شكلها حلو قوي يفوجئ بمصيبة هو مش عامل حسابها خالص وأصعب ما يمكن قالوا له الأصعب من كده على فكرة إن الناس دي جايبة عيال ومخلفة والحكاية قديمة ومش واحد واثنين دول مئات من البيوت بما فيها بيوت الكهنة طبعا دي هتتصلح ازاي دي حاجة ضخمة جدا غلطة ضخمة جدا انحراف ما بعده انحراف الناس دول وثنيين داخلين وسط الشعب نقراها تاني لما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللويون من شعوب الأراضي حسب رجساتهم من الكنعانيين والحسيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأمورين لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا يعني أول ناس واقعين في الغلطة دي الرؤساء والولاة كبارات اليهود كلهم عاملين العملة دي فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي ودقني وجلست متحير راجل انهار خالص راجل كاهن محترم وكاتب نقي مش مش عارف يلاقي لها حل هيعمل ايه الشعب كله فاسد ومش عارف يقول لهم ايه طب هيعمل ايه دلوقتي ده في عيال وفي شباب قصة وسعت قوي بقى لها سنين غلطة قديمة عمالة تكبر تكبر تكبر طبعا أول علامة تميز الراجل ده قد ايه ينزعج جدا لكسر الشريعة دي بقى اللي تعجب ربنا هو كان ممكن يقول طب خلاص انا مالي بقى دي غلطتهم على راسهم انا مالي كتر خير ان انا جيت اعمر وابني الهيكل وكفايه دي حاجات بقى ربنا يتصرف فيها لا هو ازاي وازاي الشعب يعمل الجريمه دي سماها الخيانه فوقف قعد يعني متحير متحير مش عارف يقول ايه طب هيعمل ايه دلوقتي يعني يتهيألي انه مستكتر يقول للناس توبوا هيتوبوا ازاي طيب هيتوبوا الستات والعيال طلب صعب جدا فبيقول مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي ودقتي هم الناس بقى شوفوا بقى التأثر بالقيادة الحلوة فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل هم سمعوا الكلمتين بتوع الشريعة وفي الأول ما علقوش ده هم بس قالوا في آخر الكلام قالوا له على فكرة بقى بعد ما سمعنا الشريعة كلنا تقريبا كسرناها فكل الناس بقى اللي كشت قوي من كلمة ربنا وشافت عذرة قد إيه منزعج جدا من الخطية جم قعدوا جنبه يواسوه وحاسين بالمأساة بسبب حزنه فارتعد فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل في آية جميلة في أشياء تقول إلى هذا أنظر إلى المرتعد من كلامه يعني اللي يسمع كلمة ربنا فيترعش ياخدها جد ويخاف على نفسه ده أكتر واحد يعجب ربنا يوصله ربنا في واحد يسمع كلام ربنا كده مش فارق معاه وفي واحد يسمع الإنجيل كلمة تخبط فيه تهزه كلام عليك كلام ليك وعليك من أجل خيانة المزبيين المزبيين يعني الناس اللي عاشت في السجن دي كلها خانت ربنا واتجوزت من الأم وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة النساء هيقول في الآخر إنه ما حطش لقمة ولا شرب بقه مية طول اليوم خلاص هو حزين على شعبه وقاعد على الأرض زي اللي ميت وميت ولغاية تقدمة المساء في حاجة اسمها تقدمة الصباح وتقدمة المساء زي رفع بخور باك ورفع بخور عشي فهما بيحسبوها مش بالساعات ما يقولوش الساعة كذا زمان يحسبوها بمعاد التقدمة فلغاية بعد الغروب قال جلست متحيرا حزين وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جسوت على ركبتي يعني قعد كده زي اليتيم طول اليوم وفي الآخر ركع وهيصلي ما كانش قادر حتى يصلي يعني قاعد من الصبح بالليل مش مستجري يصلي هيقول ايه ربنا شوفوا القلب الحلو المتواضع هشوفوا بقى التغيير العجيب بعد الصلوة دي الصلوة دي من الصلوات الجميلة ودي بتتقال ليلة أبو غلامسيس أظن فركع بقى طبعا هو صايم خلي بالكم يبقى صلاة وصومها عشان تعرفوا التأثير ركع جسوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي منظر الصليب القديم ده وقلت احنا هنتعلم من صلاة هذا العظيم عذر اللهم إني أخجل وأغذى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك أول حاجة تفرح ربنا في الصلاة النغمة دي النغمة دي بتاعت مين في العهد الجديد النغمة دي فكركم بمين بتاعت العشار أنا مش يقول لك لما قدرش يبص لفوق هي نفس الفكر قرع صدره لكن مش قادر يبص لفوق احنا طبعا بنبص عادي انما انما مقصود بيها ايه القلب المنكسر يبقى حتى خجلان يرفع عينيه في وش ربنا اني اخجل واخذل من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا يبقى أكتر شعور يخلي صلاتك تدخل السماء كده زي الصاروخ وانت منكسر وخجلان وأكتر صلوة ما تعديش السقف وانت منفوخ وفرحان بنفسك وراضي على نفسك صلاة الفريسي عشان كده أجمل وقت وأنت بتبكي في الصلاة وأنت مكسور وأنت حاسس إن مالكش عين تكلم ربنا ده شعور كويس قوي عند ربنا ده ده عز الصلاة هتاخد اللي أنت عاوزه في الصلاة دي فما تضيعش أبدا فرصتك وأنت حزين على نفسك كده وعندك مشاعر أقرب لليأس ده عز الصلاة إني أخجل وأخذ من أن أرفع يا إلهي وجهي عنك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء الميزة الثانية في الراجل ده أن عذرا ما غلطش عذرا مش مشترك معاهم خالص ده عذرا كان ضمن المزبيين ومع كده عايش حياة مقدسة في بلاد بابل ده جه لقى اللي عايشين في أورشليم فسدانين وهو اللي كان في السبي كان محافظ على نفسه زي دانيال وزي الأجيال دي دانيال قبله بشوية واخدين بالكم يعني في يهود يبقوا عايشين في جو كله فساد أتقياء وفي يهود جوه الجو المفروض ديني وعايشين في الفساد فاهمنا زي اليومين دول برضه تلاقي مسيحيين في بلاد بره الجو كله فاسد حواليهم وزي الفل وتلاقي احنا عندنا كنايس وبلادنا عمرانة بالتقوى وفي ناس عايشة في الخطية براحتها فالموضوع مختلف من شخص للتاني ذنوبنا كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء ربنا بيفرح قوي بإحساس المسؤولية لما أنت تقف تبكي عن آخرين تتوب عن آخرين ولادك حبايبك أصدقائك معارفك غالي عند ربنا لأن ده موقف المسيح نفسه المسيح شال خطية غيره المسيح مش خاطئ عذر هنا بيتشبه بالمسيح دون أن يدري بيشيل خطايا شعبه وهو الراجل مش مخطئ في شيء بالعكس ده راجل مكرم من الكل وكان ممكن يرجع بلاده ويكمل حياته وخلاص لكن هو قلبه المسؤول عن الناس يعجب ربنا قوي نفس الموقف في دانيال تسعة دانيال بار جدا وعمال يبكي على خطايا شعبه نشوف ايه كمان يعجب ربنا في الصلاة آثامنا تعاظمت إلى السماء منذ أيام آبائنا نحن في اسم عظيم إلى هذا اليوم أنا عاوز أقول له أنا مش عارف يا رب اخترتنا على إيه احنا من من يومنا واحنا على الشرار ده اعتراف يهودي على فكره ضد اليهود منذ ايام ابائنا واحنا ما, ما وحشين من ايام موسى من ساعه ما اخترت الشعب ده والشعب ده عنيد وتقول له مهما تقول له يخلف الى هذا اليوم ولاجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الاراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم يعني ايه اللي حصل لنا ده رب احنا المسؤولين عنه برضه دي حاجه مهمه من الصلوات اللي ما تدخلش السماء لما الواحد يقول له ليه يا رب كده وانا كنت عملت ايه عشان تعمل فيا كده دي يعني ما تدخلش السماء ليه ده معناه انك مش حاسس بذنبك ولا حاسس انك تستاهل اللي انت فيه انما لما تقف تقول له يا رب انا استاهل اي حاجه تعملها فيا واللي فيا ده ان كان مشاكل ولا عقاب ولا تاديب ده انا استاهل اكتر من كده تعجب ربنا قوي دي لسه يقول نفس المعنى قدام تاني يبقى نغمة التواضع والتوبة في كل الكلام خجل اعتراف بذنب الناس احنا يا رب نستاهل اللي احنا فيه احنا السبب في اللي احنا عمل اللي احنا فيه دلوقتي لأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأرض والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وكدا في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا يعني إيه كالوحيظة أنا قال له يا رب ده أنا دقت تاني يوم اليومين اللي فاتوا كنت فرحان فرحة وكنت فاكر إنك راضي علينا وإحنا رجعنا بقينا شعبك ومش دريان بالمصيبة اللي إحنا عملتها فكالوحيظة كانت رأفة يعني يا رب أنا تمتعت اللحظات بتاع زيارتك والرجوع لأورشليم والعمار والخير وتهيأل إن إحنا رجعنا شعب حلو وإن أنت إلهنا راضي عننا وأنا مش دريان باللي إحنا عاملينه. كالوحيظة كانت رأفة من لدن الرب ليبقي لنا نجاة يعني أنت يا رب من صبرك علينا إنك لسه مدينا فرصة لغاية النهاردة. تبقي لنا نجاة يعني لسه عندنا فرصة ده اللي زينا كنت تفنيهم. ويعطينا وتدا في مكان قدسي يعني لسه نحافظ على الهيكل بعد كل الخراب ده لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا يعني إيه برضه من الطلبات الجميلة قوي اللي مناسبة للأسبوع بتاع الاستنارة ده أنر يا رب عيوننا بنقولها كتير قوي بنقولها في صلاة باكر لو تاخدوا بالكم في تحليل باكر وبنقولها في الأجبية في صلوات الستة وبنقولها في الإسمة المعتادة طلبة الاستنارة دي طلبة كتيرة قوي نور رب عينيا لأن الإنسان فينا مش شايف حاجات كتير قوي أولها خطايا لدرجة واحد من القديسين يقول لو ربنا كشف لنا عن كم خطايانا لوقع الكل في اليأس إنما ربنا من رحمته هو اللي شايف اللخبطة دي كلها بس مش قادر يكشفها لنا يكشف لنا حتة بحتة بس عشان نتوب حتة بحتة انما لو فرجنا على المنظر بجد ما حدش يستحمل روحه طب ده كمان انت مش شايف رحمة ربنا مش شايف عناية ربنا مش شايف وعود ربنا حاجات كتير انت مش شايفها فهنا بيقول له يا رب نور عينينا عشان نشوف حجم الخطية اللي عملناها والتعدي وحجم الرأفة والرحمة اللي انت بتعاملنا بيها يعطينا حياة قليلة في عبوديتنا يعني دينا يومين قادلين في الدنيا لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس الحاجات اللي تعجب ربنا في الصلاة قلنا الوقفة بخجل قلنا الاعتراف بالخطية وخطايا آخرين قلنا الإحساس بالمسؤولية عن الناس هنا كمان حاجة حلوة تعجب ربنا إنك تذكر عمل الله تقول له رب كتر خيرك على كيت وكيت وكيت مع شرنا انت اديتنا نعمة قدام ملوك فارس معرفش انتوا عارفين قصة ملوك فارس ولا لا قصة ملوك فارس دي عجيبة جدا هو ازاي السبي انتهى طبعا السبي كان ممكن ما ينتهيش ابدا ليه طبيعي بلد استعمرت العالم مش ممكن تسمح لأي شعب يرجع يبني أسوار ويعمر وكده وإلا يقوم بثورة ينفصل تاني إنما القصة غريبة جدا بعد ما جه واحد اسمه كورش ملك فارس مطرح ملوك بابل كان إشعياء كتب كتاب النبوة بتاعته بقاله زيادة عن 100 سنة وهو راح السماء نشروه اليهود في الآخر أشعية ده لأنه كان بيهدد اليهود اللي نشروا اليهود مش البابليين فجابوا أشعية أشعية في الخم في, ال... في كتابه كتب حاجة غريبة جدا قال ربنا بيقول عبدي كورش هخليه يرجع الناس بلادهم فراحوا خدوا كتاب أشعية لكورش كورش ده ملك فارس ما عرفش حاجة قالوا له على فكرة احنا عارفين انك جاي وانت جيت حسب النبوات اللي عندنا وربنا بتاعك بتاعنا هو اللي خلاك ملك فارس عشان ترجعنا بلادنا قال لهم ايه الكلام ده قالوا له بص اسمك مكتوب عندنا وفرجوه على كتاب أشعية فالراجل اتأثر جدا وصدق واعترف بإله اليهود وأصدر أمر برجوع اليهود بلادهم شوفوا الحقيقة تتحل ازاي بعد سبعين سنة في السبي سبعين سنة ابتدت الأفواج ترجع بداية من كورش ده وبقى كل ملك فارس يجي بعد كده يشوف اللي قبله عمل ايه يقول لك يا عم الاله بتاعهم ده محدش يقدر عليه خلينا في السيف سايد ارجعوا وبقوا ايه ملوك الفرس مرعوبين من اله يعقوب من اله اسرائيل واضحه الفكره فهم عشان كده بيقول انت يا رب صديقاتنا وذلنا اللي نستاهله اديتنا نعمه قدام ملوك فارس احنا ما نستاهلهاش احنا ما كانش عندنا حل خالص للرجوع لولا تدخلك العجيب وانك حطيت اسم كورش في النبوة واديت نعمة قدام الملوك فصدقوا فيقول لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم يعني أنت رب من رحمتك علينا وفقدنا عليك فرجعتنا عند معجزة يبقى تاني ذكر أعمال الله في الصلاة يفرح ربنا إنك تقول له يا رب أنت عملت معايا كتير أنت سترت أنت استجبت أنت رفعتني في وقت أنا ما استاهلش خالص ترفعني فيه والآن كل ده كان مقدمة فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا الراجل اللي عيني مش عايز يقول إيه حتى طلب الرحمة مستكتره على نفسه وعلى شعبه شوف التواضع قد إيه زي واحد يقول له يا رب بصراحة ما استاهلش أقول لك ترحمني ما استاهلش ما استاهلش أقول لك تسامحني ده أنا المرة المليون بقول لك سامحني لكن أقول لك إيه ما عنديش غيرها ماذا نقول يا إلهنا بعد هذا لأننا قد تركنا وصاياك مع كل اللي عملته برضه خناك التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض مرجسة بنجاسات شعوب الأراضي برجاستهم التي ملأوها بها من جهة إلى جهة بنجاستهم الرجاسة والنجاسة كلمتين شبه بعض لكن يعتقد الرجاسة عبادة الأوثان والنجاسة خطايا الجسد فيتقال الركس على المادة على الصنم اسمه ركس والنجاسة على الجسد لما الجسد يخطئ اسمه يتنجس فاهمين ازاي؟ لما يعبد أوثان اسمها رجاسة فبيقول الأرض تلوثت بالرجاسات والنجاسات يعني الأراضي اتمالت خطية عبادة أوثان وذنب والآن ده كان كلام ربنا من زمان في التوراة اوعوا لما تدخلوا الأراضي دي تتلوثوا برجاسات ونجاسات الشعوب حسبوا من الخطيتين دول بالذات اللي مالين الأمم والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد دول ماشيين مع الشيطان فتبعدوا عنهم خالص لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد يعني ده كان اتفاق ده اتفاق العهد القديم كده ابعدوا عن الأمم وما تعشرهمش عشان ربنا يفضل معاكم طبعا كسروا الكلام وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وآثامنا العظيمة لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا كلمة دي جميلة أوي جازيتنا أقل من آثامنا يوحنا الدرجي يقول كلمة يقول المتواضع حين يجرب يعتبر أن الله من رحمته قد أعطاه تجربة أخف مما يستحق مهما كانت تجربته عشان كده يبقى أيوب يعتبر مش متواضع لأنه اعترض على التجربة مهما كان جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه أفنعود ونتعدى وصاياك بعد كل ده ونصاهر شعوب هذه الرجاسات أما تسخط علينا يا رب حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة يعني بصراحة حقك تغضب علينا وتفنينا أيها الرب إله إسرائيل أنت بار أنت رب ما غلطش إحنا اللي غلطنا لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم يعني أنت طيب قوي إنك سايبنا عايشين لغاية النهاردة لأننا بقينا ناجين إلى هذا اليوم ها نحن أمامك في آثامنا لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا الراجل حتى ما قالش ارحمنا يا رب وسامحنا مش عارف أقول قال له إحنا قدامك واعمل فينا اللي تشوفه مش عارف أقول لك إيه إحنا ملناش حل عشان كده قاعد طول اليوم مش عارف يصلي لأنه مش قادر يقول سامحنا سامحنا على الجريمة دي كلها ده كل الناس ما غلط فلما صلى شوفوا بقى اللي هيحصل عذرا واعترف وهو باكن وساقط أمام بيت الله اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما الناس كلها اتأثرت بالراجل ده مع أن الراجل ده مش غلطان بس كل الناس تهزت الظاهر عملتنا سودة ما كانوش دريانين بيها بس لما شافوا قد إيه هو يعني بيبكي بحرقة كده عرفوا حجم الخطية زي ما احنا بنبص على الصليب بنعرف حجم الخطايا اللي عملناها الواحد بيغلط براحته انما الصليب بيكشف لنا قد ايه المصيبة اللي احنا فيها فأجاب شكنيا بن حقير بن من بني عيلام وقال لعزرة طلع كاهن شاب كده صغير واعتقد انه كاهن ظن فجأة وقف كده بقى شوف الاستجابة هتيجي ازاي من ربنا قال كلام حلو قوي قال ايه بقى قال اننا قد خنا الهنا فبيعترف بقى لان ده واحد منهم واتخذنا نساء غريبة من شعوب الارض ولكن الان يوجد رجاء رجاء ده هو نفسه عذرة ما, ما, ما عندوش رجاء الراجل قال احنا غلطنا واعمل فينا اللي انت شايفه خلاص وبعض في بعض في الحكايه قال له لا الان يوجد رجاء لاسرائيل ايه الرجاء بقى فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشوره سيدي والذين يخشون وصيه الهنا وليعمل حسب الشريعه قم فان عليك الامر ونحن معك تشجع وافعل فقام عذرك يعني ايه هو مش قادر يقول للناس هي ما تنفعش غير تمشي الستات والعيال مش قادر اصله كلام ما حدش يسمع له فيه مش كده قام قام واحد منهم قال الكلام ده قال بص احنا فاهمينها هي ما تكملش التوبة دي وما ينفعش لينا عين نقول له يا رب سامحنا إلا لما نمشي الوثنيات بولادهم طبعا هو لما جت منهم قام بقى مبقطس مصدق لقى الخيط اللي هو بيدور عليه لقى الرجاء اللي مستنيه لقى ان هناك رجاء فعلا بس ايه التوبة مكلفة جدا توبة مكلفة ليه لانه لازم وهو ده التوبة على فكرة اللي عن اللي منكم بيخدم في الارتداد فاهم كده لما لو حد بعيد عنكم راح لما بيرجع لازم يسيب كل اللي ليه الطرف الثاني والعيال عشان يرجع للمسيح فبتبقى توبة مكلفة هي نفس الموقف ملهاش حل تاني ملهاش حل تاني طول ما هو عايش في الجو هناك يبقى التوبة مش كاملة وما يحقلوش تناول فهي هتقولوا بتوجع قوي بتوجع بس هو غيرهم عملها فقام عذرة عذرة ما صدق بقى واستحلف رؤساء الكهنة واللوين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر فحلفوا ثم قام عذرة من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يحونان بن اليشيب فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء لغاية بالليل الراجل ناسي يأكل ويشرب صوم وصلاة عشان كده الدنيا اتحركت ولم يشرب ماء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي وأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي كي يجتمعوا إلى أورشليم وكل من لا يأتي في ثلاثة أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ماله وهو يفرز من جماعة أهل السبي عمل نهضة روحية عجب ثلاث أيام لازم مئات الألاف يتجمعوا عشان قرار جماعي هناخده البيت اللي فيه وثنيين لازم يمشوا مهما كان يحصل ايه فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين الى اورشليم يهوذا وبنيامين هم مملكه الجنوب مملكه يهوذا مالناش دعوة لسه بالعشر أسباط اللي فوق لسه فيهم لخبطة في الشهر التاسع في العشرين من الشهر وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله الهيكل كان لسه مخرب شوية لكن له ساحة ضخمة اللي هي كانوا بيبيعوا فيها ويشتروا وقت من المسيح طرد الباعة ففي ساحة ضخمة اسمها الدار الخارجية في الهيكل من وقت سليمان مرتعدين من الأمر الناس كلها جاية من الرعوبة شوفوا الراجل عذرة الطيب ده بقى مرعب للناس كلها بسبب تقواه هو مفيش في ايديه سلطة مدنية انما في ايديه سلطة روحية زي يوحنا المعمدان مرعب لكل الناس وهو الراجل ما حلتوش حاجة بس كلمة ربنا على لسانه زي السيف رعبت الناس كلها والمطر نزل عليهم وبرضه قاعدين ما هو ايه الاوامر كده فقام عذر الكاهن وقال لهم انكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اسم اسرائيل فاعترفوا الان للرب الى ابائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة. فاجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل. غريبة جدا. الشعب كله وافق وكل الناس استجابت. شوفوا الصوم والصلاة تعمل ايه تحل مشاكل شبه مستحيلة. احنا عندنا مثلا حالات ارتداد الناس تقول لك خلاص لا مفيش خلاص مفيش خلاص عندنا حتى لو ضاع خالص في نظرك هيرجع بس عاوز اصوم وصلاه حتى لو خد الشوط لاخره برضه بالصوم والصلاة يرجع حتى لو اتعقدت واتكلكعت 100 مرة مفيش حاجة أصعب ما ت- تقف وصعب بالصوم والصلاة فقالوا له خلاص احنا هنعمل اللي انت قلته كما كلمتنا كذلك نعمل إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج والعمل ليس اليوم واحد أو الاثنين لأننا قد أكثرنا الذنب في هذا الأمر فليقف رؤسائنا لكل الجماعة والذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة فليأتوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة في المدينة وقضاتها حتى يرتد عنا حمو غضب إلهنا من أجل هذا الأمر يعني إيه قسموا الشغل هيبقى في رئيس وشيخ لكل قبيلة هيفرز كل البيوت يقفوا قدامه طوابير كل واحد يجي يعترف بخطيته ويمشي الست بالعيال يديها حق- النفقة بتاعتها ويروحوا على بلادهم ويرجعوا كل الشعب نظيف ما فيهوش حد وثني مهما كانت التكلفة فيبقى تنفيذ دقيق منظم عبر كل الأسباط الشعوب القبائل وفعل هكذا بنو السادي وانفصل عذر الكهنة ورجال رؤوس أباء حسب بيوت أبائهم وجميع اسمهم وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الأول من الشهر الأول لو حسبتوها تلاقوها في ثلاث شهور ثلاث شهور كل الشعب نضف وابتدوا يحطوا في آخر الجزء اللي جاي بقى أسماء الناس الكبيرة اللي خدت القرار ده من بني الكهنة يبتدوا بالكهنة الكهنة اللي متجوزين وثنيات ومخلفين منهم هيبتدوا بأسمائهم ليه الأسماء هنا اتذكرت لأن دول معترفين تائبين معترفين فالكتاب مجدهم أو ذكرهم عشان شهادة لتوبتهم الصادقة بالرغم أن خطيتهم كبيرة قوي إنما الصراحة اللي عملوه يذكر لهم إن هم قدروا ياخدوا قرار حاسم بالد- بالدرجة دي بسبب صلاة وأصوام عذراء الكاهن الكاتب عشان كده لما نرجع نقول الصوم والصلاة يحلوا كل حاجة فكر بقى ايه عندك عاوز حل شوف بقى مشاكل ولادك شوف خطيتك شوف حاجات بتقول عنها في ضميرك انها مستحيلة مفيش مستحيل مفيش مستحيل قدام الصوم والصلاة مفيش مستحيل خلي ده المبدأ بس اشتغل بقى يعني شوف هنا الصوم والصلاة طالع بأنهي شكل صوم جد وصلاة حرة من القلب وفيها اتضاع وانسحاق شديد قوي يهز السما في ثلاث شهور شكل البلد كلها اتغير ثلاث أيام صوم وصلاة في مصر نقلوا جبل المقطم وحموا مصر من اضطهاد رهيب كان جاي عليها فالصوم والصلاة فعلا ينقلوا الجبال لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد